إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد فقد جاء الصيف أخيرا جاء الصيف يا جماعة وطبعا لما بيأتي الصيف الأخوات الفاضلات بتوع الجامعة بيخرجوا في الشوارع ولما الأخوات بيخرجوا في الشوارع بتبدأ الفتن تيجي بقى وراء بعضها فتخيل لو أي شاب من الشباب اللي قدامي الوقت واقف في الشارع اقل المواقف بيعبر مستقبلك في الثبات شكله ايه تخيل انت واقف في الشارع كده لقيت اخت فاضله من الاخوات الفاضلات لسه جايه من عند كوافير او ما شابه ذلك وجت تقول لك لو سمحت الشارع الفلاني منين هتلاقي الظرفه هيطلع واللطفه هيطلع والرقه هتطلع ايه يا اخي الكريم انت بتتكلم كده ليه يقول لك ايه يا اخي اديني المعامله يا اخي يا اخي الالتزام لازم يبقى الانسان اخلاقه لازم ولازم المقصد يا جماعه ان الموقف الصغير ده هو بيعبر عن درجة ثباتك على الدين هتتصرف ازاي الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات كان مع الصحابة سألهم سؤال غريب جدا اي قوم انتم اذا فتحت عليكم فارس والروم ايه يعني فارس والروم لما انا اسألكم الوقت يا جماعة واقول لكم اي قوم انتم اذا فتحت عليكم اوروبا وامريكا اوروبا وامريكا واموال اوروبا وامريكا واخوات اوروبا وامريكا اي قوم انتم يا جماعة اي قوم انتم ساعة الابتلاء اي قوم انتم اي شباب انتم كل واحد وكل واحد يسأل واحدة يسألوا نفسهم السؤال ده يا جماعة اي شباب انتم ساعة الابتلاء اهل سخط على الله ولا اهل رضا وحسن ظن في الله اي شباب انتم ساعة المصائب والشدائد يعني اخ كان في, في, في على المقابر عايز يوعظ على قبر فلا الناس اللي, اللي بيدفنوا الميت يعني هو لا ما تتكلمش مش عايزين حد يتكلم وشوية ولقى الحوار بدأ يدخل في ايه قال لا ده, ال ده ال المقبرة الفلانية الباب الحديد بتاعها اتسرق قال لا ده بيسرقوا الحديد ليه ده بيبيعوه هو الحديد بقى بكام وبدأ الموضوع والراجل بيتدفن يدخل في تمن الحديد والمكاسب اللي بيكسبوها حرامية الحديد سبحان ربي على الجنازة على جنازة من الجنازات بنت لفة شعرها بإشارب الراجل يا دوبك اتدفن او الميت اتدفن خلعت الاشارب ولبس بيش التاني باللبس اللي كانت لابساه ايه يا جماعة الغفلة اللي اصبحنا فيها دي ايه ده يعني واحد عنده سرطان سرطان ولا يرجى شفاؤه في يعني في منطق الدنيا وكل يوم واحد معاه في القسم بيموت ومش راضي يتوب لربنا سبحانه وتعالى مش راضي يعني واحد حكم عليه بالاعدام في قضية من القضايا لسه له ايام ويموت طب توب الى الله هو بيصلي اصلا ساب الصلاة وبدأ ياخد مخدرات وحقن ليه اعيش حياتي بقى اعيش اليومين دول فاي شباب انتم ساعة الفتن وساعة المحن وساعة البلاءات اللي لابد لكل انسان منها هنستيقظ ونفوق ونعود الى الله ولا الواحد هيدي ظهر ربنا اكتر مكان اي شباب انتم ساعة الدراسة وساعة الامتحانات اهل ثبات ولا اي شباب انتم ساعة المفارق المفارق لما نتخرج بقى يا جماعة وساعة الجواز واي فتاة انت لما تتجوزي ولما تخلفي خلاص هتتلهي في الجواز وفي الخلف ولا تفضلي على دينك وعلى التزامك اي شباب انتم ساعة الفتن ساعة الفتن يا جماعة انا الاخ الفلاني يا جماعة عمل ايه ده كان انتكس انتكس ده رجع يشرب مخدرات تاني طب والاخ الفلاني يا جماعة عمل ايه ده رجع مع يمشي مع البنات تاني الواحد بيصطب طب ليه ما عملوش حساب الفتن ما عملوش اكتشاف مبكر للانتكاس الانتكاس الداخلي قبل ما يبقى انتكاس خارجي فعايزين يا جماعة نفكر دلوقتي يعني احنا عايزين كنا زمان بنتكلم عن ازاي نلتزم وازاي نتقدم في الالتزام الوقت بنتكلم عن ازاي نصلح قلوبنا ازاي نطلع في الايمان عشان يبقى عندنا حصانة ايمانية ضد هذه الفتن ازاي يا جماعة نصلح قلوبنا عايزين نوصل لمستوى ان لما نسمع درس من دروس دي نبكي عايزين نوصل لمستوى ان لما نسمع قرآن في الصلاة نبكي سيدنا ابو بكر الصديق اتى وفد من اليمن فلما قرأ القرآن اخذوا يبكوا فقال ابو بكر كنا هكذا حتى قصت قلوبنا مش عايزين تقسو قلوبنا يا جماعة عايزين نبقى زي الصحابة كده قلوبنا حية دايما عايزين لما نقرأ قرآن بيننا وبين لوحدنا مع انفسنا في البيت نبكي يعني الوقت قرأت الآيات في صلاة المغرب انا عايز اسأل كل واحد منكم سؤال في اخر سورة التوبة ايكم زادته هذه ايمانا مين اللي زادته هذه ايمانا فاما الذين زادتهم ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون ايكم زادته هذه ايمانا مين اللي ايمانه زاد بعد صلاة المغرب عن قبل صلاة المغرب عايزين نكتشف احنا بنزيد ولا بنقل بتقل يبقى صلاة الجماعة هتلاقي نفسك بتاخد بتتاخد غياب في تكبيرة الاحرام نفسك سرحان في الصلاة وتفوق على الامام وهو بيسلم بتقل يبقى هتلاقي نفسك في صلاة الجمعة دايما تنزل الجامع بعد ما الامام يطلع المنبر هتلاقي نفسك السنن بدأت تروح من حياتك قراية القرآن بقت تقيلة على قلبك ولو قريتها يبقى كلام بالبق وخلاص لو انت بتزيد هتلاقي نفسك أخ اخطر حاجة ممكن تحصل لك انك انت تروح عليك نومة تصحى تلاقي الدرس فات عليك يا تقعد يومين ثلاثة مكتئب فيها ولا فرض راح عليك اعرف اخ نام وصحي من رعبه احسن يكون فرض العصر راح عليه الاذان الاذان وهو ملحقوش في الجامع من كتر رعبه فضل نايم في السرير كده مش قادر يتحرك لغاية ما جال اخوه قال له ده الاذان لسه ما ادانش بدأ يفوق بقى هو خايف يسأل احسن ياخد الاجابة تنصمه في وشه شايفين يا جماعة تعظيم والصلاة الجماعة شكلها ايه يبقى انت ساعتها تبدأ لما تتعرض لمنكر بالمنكرات تحس انك مخنوق تفضل دايما بإخ- اصحابي لسه ما التزموش طب اعمل لهم ايه عشان يلتزموا تفضل دايما حاسس انك متوتر طول ما اصحابك ما التزموش تفضل دايما كل ما تسمع ايات الجنه والنار تبكي ولو ربنا فتح عليك من وسع لو سمعت ايات عظمه ربنا تبكي عايزين يا جماعه نكتشف احنا بنقل ولا بنزيد اصل قضيه القلب دي قضيه خطيره جدا الايمان بضع وسبعون شعبة حوالي خمسة وسبعين دور احنا مش عايزين نبني بناء اربع ادوار ولا خمس ادوار ولا عايزين نبني برج من ابراج المشاة 12 13 دور احنا عايزين نبني 75 دور الاساس بتاعهم قلبك وايمانك انت عايز اساس ايماني يشيل 75 دور من ادوار العمل لله سبحانه وتعالى عايزين يا جماعة ننتبه لقضية خطورة قضية القلب ده انت في في القبر لما بيتقال من ربك ما دينك لسانك بيتحرك قلبك اللي بيجاوب طب لما تعرض على الله يوم تبلى السرائر قلبك مفتوح امام ربنا سبحانه وتعالى قال لا. طب وسعة الميزان ومن خفت موازينه مش ميزانه اصل عملك بيتوزن وقلبك بيتوزن خد بالك قلبك بيتوزن في ميزان لوحده فخد بالك من هذا الامر هتعمل ايه الرجل اللي كان عليه 99 بطاقة سيئات صحيفة سيئات طويلة ومعاه بطاقة فيها لا اله الا الله لما اتحطت البطاقة طاشت السيئات ابن القيم بيعلق تعليق جميل جدا بيقول ما كل واحد مننا له بطاقة اشمعنى الراجل ده حالة قلبك شكلها ايه وانت بتقولها قلبك فيه ايه عايزين نبدأ ننتبه لهذه القضية قضية خطورة القلب انك انت دلوقتي كلنا صلينا المغرب كلنا في واحد منا صلاته تخليه مع النبي في الجنة وواحد مننا صلاته مع الاولياء والمقربين وواحد مننا صلاته يعني تدخله مع العموم في الجنة وواحد صلاته بالعافية توقفه على الاعراف وواحد مننا صلاته اتلفت في خرقة والقيت في وجهه وقال ضيعك الله كما ضيعتني وكلنا بنصلي جنب بعض اتنين بيتكلموا عن ربنا واحد بيتكلم عشان رفع مقام الله في القلوب واحد بيتكلم عشان رفع مقام نفسه في القلوب اتنين بيتكلموا عن الاعمال الصالحة بتاعتهم واحد بيتكلم عشان يشجع الناس اللي بتقتدي بيه وتنفذ واحد بيتكلم عشان يراغي اتنين بيتكلموا عن نعم ربنا عليهم واحد بيتكلم عشان يتنطط ويتفشخر ويتكبر على الناس واحد بيتكلم عشان يعرف الناس طريق ربنا ويشجعهم عليه اتنين بينهوا عن المنكر واحد بينهى لانه غير على البنت دي اصلها قريبته مثلا وواحد بينهى لانه غير على انتهاك حرمات الله قلبك شكله ايه وانت بتعمل العمل حال قلبك عشان كده يا جماعة في سورة الانفال بتتكلم عن الجهاد قبل ما ربنا يتكلم عن الجهاد يقول لك ايه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا يا رب بتتكلم عن الايمان قبل ما تتكلم عن الجهاد ليه اول سورة البقرة قبل ما ربنا يتكلم عن اقامة الدولة وتشريعات اقامة الدولة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك يا رب بتتكلم عن الايمان قبل ما بتتكلم عن موضوع الصورة ليه لانك عمرك ما تقدر تجاهد ولا تدعو ولا تعمل اي حاجة الا لو عندك في قلبك ايمان عميق بالله سبحانه وتعالى يبقى احنا الليلة يا جماعة عايزين نعيش مع بعض ايات اتكلمنا عنها قبل كده دقائق معدودة او يعني حاجة سريعة كده يعني ولكن عايزين نعيش معاها بقى يا جماعة يعني الصدق انا فعلا عايز النهاردة بالذات اتكلم عن هذه الايات قول الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والارض عايزين نتكلم عن آية المشكاة عايزين بالذات لان آية المشكاة بتتكلم عن نور الايمان نور الايمان لما يجي هيعمل فينا ايه وهيغير فينا ايه وازاي نجيبه ونوصل له ازاي ولو غاب عننا هنخسر ايه عايزين نتكلم عن الموضوع ده الليلة بالذات عشان من اول لحظة في الاجازة نعرف هدفنا ايه ومن اول لحظة ده, ده رمضان لسه عليه 3 شهور ونص يعني الاجازة دي هي الاستعداد لرمضان فعايزين نعرف يا جماعة هدفنا ايه من الاول الله نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض السماوات والارض ال 400 مليار مجرة ده 400 مليار مجرة دول السماء الدنيا الله كل السماوات والارض دهيت نور من عند النور بتاعها من عند الله يبقى جلال الله قد ايه بقى قد ايه جلال الله لما سيدنا محمد سئل في صحيح مسلم هل رأيت ربك قال نور انا اراه نور حجابه نور اشوفه ازاي والحجاب بتاعه نور سبحانه وتعالى شايفين جلال الله يا جماعة كل الكون ده من نور الله اضاء من نور الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والارض قال يعني النور اللي هو المادي ولا النور المادي والمعنوي المادي والمعنوي نور الايمان اللي في قلبك من عند الله نور الايمان اللي جوه الملائكة من عند الله عايز الايمان اطلبه من الله الله مصدر كل نور في السماوات والارض الله هو مصدر النور الله هو منور السماوات والارض ومنور قلبك يبقى تاني فايدة نخرج بها من هذه الكلمة ايه انك انت لو عايز نور الايمان اطلبه من الله عمرك ما تقدر تجيبه بجهدك ولا بذكائك ولا ولا يا جماعة الايمان بيطلب من الله ويعطى عطاء من الله سبحانه وتعالى تالت حاجة لما السماء والارض كلها نور يعني ايه يعني نور الله في كل مكان يعني ال ال ال الدلالة والهداية على الله وعلى طريق الله في كل مكان يعني ده الالتزام ده سهل قوي بقى يا جماعة يعني الالتزام مش صعب يعني طريق ربنا مش صعب يعني الوقت لما اجيب لك الشمس في وسط السماء واقول لك بص تقول لي الدنيا ضلمة يبقى تستاهل اللي يحصل لك يبقى لما يجي واحد كافر بعد كل ادلة وجود الله في الكون يقول لك الدنيا ضلمة ومفيش اله يبقى يستاهل اللي يحصل له في الاخرة يبقى ربنا ما ظلمش حد وفي نفس الوقت مفيش حجة لحد انه يقول مش هلتزم ليه نور ربنا في كل مكان هداية ربنا في كل مكان كل حاجة في الكون بتنطق بالدلالة على الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والارض مثل نوره مثل نوره ابن عباس بيقول لك ابي بن كعب بيقول لك مثل نوره في قلب العبد المؤمن يعني ايه يعني نور الايمان اهي دي الكلمة اللي عشانها درس الليلة مثل نور الايمان هنتكلم الوقت عن نور الايمان هنتكلم عن نور الايمان اللي احنا بنترجى من ربنا ان ربنا يعطولنا يا جماعة اللهم ايقظ قلوبنا واحيي قلوبنا يا رب اللهم انر قلوبنا بنور الايمان يا رب هنتكلم عن نور الايمان يا جماعة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المشكاة ايه والمصباح ايه المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري ايه الكلام الصعب ده هو مش صعب ولا حاجة عارفين يا جماعة المصباح بتاع زمان بتاع القرى اللي هو كان فتيلة كده منورة وبعد كده حواليها ازازة وفي خزان زيت الفتيلة بتبقى ممدودة ليه كده عشان تاخد الزيت منه وبعد كده بيقوموا حفرين حتة في الحيطة اسمها المشكاه الحتة في الحيطة دي بيحفروها بس ما تنفذش للناحية التانية من الجدار ويحطوا المصباح فيها عشان تجمع النور وتكثفه زي فكرة الاباجورة كده حاجة حوالين اللمبة عشان تكثف النور زي فكرة اللمبة ضمنون الوقتي تلاقي حاجة صاج ابيض كده محوطة باللمبة عشان تكثف النور وتركزه المشكاة هي القوة اللي في الحيطة اللي بيتحط فيها المصباح دهوت عشان النور يتجمع ما يتشتتش ما يتبددش مثل نوره كايه كمشكاة معايا ولا مع الله مع الله مع الله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح مشكاة اللي هي الكوة اللي في الحيطة فيها مصباح المصباح اللي هو الفتيلة المنورة المصباح في زجاجة الفتيلة المنورة دهيت حواليها زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري ده الفتيلة منورة المصباح منور والزجاجة اللي حوالين المصباح كأنها كوكب دري والمشكاة مكثفة النور ومجمعها شوف ربنا بيقولك ايه يوقد اللي هي الفتيلة ده اللي هو المصباح ده اهو يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية اللي هو القرآن شجرة القرآن الكريم يعني كمان زيت الشجرة زيت هذه الشجرة الزيتونة بيمد هذه الفتيلة دائما بالوقود عشان تفضل منورة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يا ايه المصباح العجيب ده تخيلوا يا جماعة تخيلوا مصباح الفتيلة منورة ربنا مسميها مصباح كأنها محولة الظلام زي الصبح بالظبط الازاز بتاعه كوكب دري الكوكب اللي بتشوفه من بعيد ده من الف سنة ضوئية ده تخيل لو الكوكب ده قدام عينك نوره شكله ايه طب لو جوه قلبك نوره شكله ايه وكمان كوكب دري زي الدر بيتلألأ النور بتاعه بيسطع يبقى الازاز منور كوكب دري والفتيلة منورة والزيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار وكل ده يا جماعة كمان جوه مش كام كثفة النور ومجمعاه لو المصباح ده معاك في فتنة تقابلك في الطريق لو ربنا اداك المصباح ده اهو في ايديك كده اهوت وقال لك امشي بيه في طريقك الى الله في فتنه تقابلك في الطريق في حاجه تلتبس عليك في الطريق مره تحتار يا ترى دي حلال ولا حرام مره ممكن فتنه تستدرجك بعيد عن ربنا كل شيء هتشوفه على حقيقته لو معاك المصباح ده تصل الى الله بدون اي لبس ولا اي تذبذب يا جماعه تخيلوا ان المصباح ده ممكن يبقى جوه قلبك المصباح ده نور الايمان اللي جوه قلبك ازاي انا واقف قدامك اهو من بره في صدر ادي الصدر اهو جوه الصدر فيه قلب جوه القلب فيه فطرة اهو ده المصباح بتاعك المشكال اللي من بره اللي, بتح... اللي بتحافظ على النور دي صدرك والكوكب الدري الزجاج الزجاج اللي بيتلألأ ده قلبك وجواهم الفتيلة المنورة دي فطرتك المنورة يبقى لو انت آه، قلبك بهذا المستوى من الايمان والنور ده جوه قلبك اصبح ينطبق عليك قول الله نور على نور يا نور على نور تخيل ان النور على نور ده وصف ليك انت ده مش وصف لي... ده وصف ليك انت وصف لشكل صدرك لو نور الايمان جه فيه عايزين نور الايمان ياتي يا جماعه لو نور الايمان جه هيتح... هيحصل ايه لو نور الايمان جه هيتغير حاجات كتير جدا لو الايمان جه هيحدث انقلابات في حياتنا ما شفتوش قبل كده انا اعرف شله هنا في الجامعه يعني كذا شله والله مش شله واحده ولا اتنين ولا تلاته ولا شلل في الجامعه اهو يعني كان في في طب وصيدله هنا كذا شله كده سبحان لما تشوفهم قبل الالتزام وبعد الالتزام تنبهر ازاي ايه اللي قلبهم كده الايمان الايمان يعني بعد ما كانوا قاعدين آه، باستمرار كده تلاقيهم في الساحه بتاعه الجامعه قاعدين كده ما بيعملوش حاجه وخلاص وده ينصب على اصحابه في الموبايلات وده يروح ينصب على اصحابه يطلعهم رحله وياخد 500 جنيه يشتري بقى كوتشي وده ما اعرفش يعمل ايه وده يعمل ايه وبعد كده تلاقي كلهم بقوا مشايخ ده بيطلع منابر وده بيطلب علم وده بيدعو الى الله وده بيدي دروس سبحان ربي هم دول اللي كانوا دول اتنين منهم كانوا معديين من فترة في الكلية صيدلة فلقوا شباب قاعدين نفس قعدتهم كده فواحد راح منهم قال لهم يا جماعة احنا كنا قاعدين نفس قعدتكم دي من ثلاث سنين فواحد من الشباب قال لهم طب وايه اللي غيركم قال لهم مفيش دفنا واحد صاحبنا بايدينا ففوقنا ورجعنا الى الله دفناه بايدينا ففوقنا عرفنا اخرتها ايه فيا جماعة الايمان لما بيجي بيقلبك هم دول هم دول هم دول مش ممكن الواحد لما يقعد والله كان ممكن يعني يسمع قبل كده عن ناس فلان مثلا انا ما اعرفوش انما اسمع ان هو شخصية يعني في غاية السوء اسمع قصص وفجأة بعد فترة اتعرفت عليه في الجامعة بعد ما تاب انسان في غاية الاخلاق ايه اللي قلبه ايه اللي غيره الايمان يا جماعة الايمان يعني تلاقي الشاب ال- الايمان بيغير بيعمل معجزات تلاقي الشاب بعد ما كان الاول بيجيب كيس بيست كده يحطه جنب الشيخ وهو بيتكلم ب 85 قرش بعد كده وهو زعلان وحاسس انه بيضحي بعد كده يجيب كيس شوية بجنيه ونص ولا حاجة وما هو زعلان ولا حاجة على فكرة بين الشباب اللي كانوا بيجيبوا عصير انتكسوا ولا حاجة مش عارف والله ايه اللي حصل هبقى اجيب انا عصير ان شاء الله المرة الجاية على هو احنا كنا بنتكلم يا جماعة عن اصلاح القلوب ايه اللي دخلنا في اصلاح البطون خلينا في اصلاح القلوب تاني فالايمان بيصنع معجزات يا جماعة الايمان بيقلبك بيقلب لك كيانك ازاي شايفين سحرة فرعون حصل انقلاب في حياتهم ان كن داخلين ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين نعم وانكم اذا لمن المقربين عايزين رياء وعايزين سمعة وعايزين مال وعايزين مركز وعايزين شهرة وعايزين وعايزين وجهة قلوبهم هي الدنيا يدخلوا في خلال لحظة واحدة تنقلب وجهة قلوبهم وتبقى هي الله الايمان هو اللي بيقلبهم ايه اللي خلاهم يستحملوا العذاب الايمان ايه اللي خلاهم يضحوا بالدنيا الايمان ايه اللي خلاهم يجاهدوا ويقفوا في وش فرعون ويعلنوا بقاء كلمة الحق في وشه الايمان ايه اللي خلاهم يسلموا لله قبل بني اسرائيل نفسهم ما يتبعوا موسى الايمان يا جماعة الايمان هو اللي ممكن يحل لك مشاكلك الايمان هو اللي ممكن يخليك تقدر على المعصية اللي مش قادر تسيبها الايمان هو اللي ممكن يخلينا نقدر على قيام الليل اللي مش عارفين نصحى له الايمان هو اللي ممكن يخلينا نعمل الحاجات اللي احنا عاجزين عنها يبقى لو الايمان جه مشاكلنا هتتحل الايمان هو اللي هيريح قلبك من العذاب النفسي بسبب الشهوة اللي انت سبتها بس لسه موجودة جوه قلبك يبقى احنا مشاكل حياتنا مع الله تتحل بالايمان يبقى احنا عارفين الوقت وجدنا ان احنا تحصيل الايمان آه، ابو آه، ابو طلحه وام سليم يعني فقراء ما عندهمش غير العشاء بتاع اولادهم لما يجي لهم ضيف رسول الله طب نطفي المصباح ونعمل ان احنا بناكل وسيبيه ياكل ده اولادك دول عندهم ثلاث سنين واربع سنين وخمس سنين دول لسه يعني بيسموهم في الكرة يقول لك لحمه طريه ولا بيسموهم ايه حاجه انت ازاي جالك قلب تنام اولادك من غير اكل ازاي عشان ربنا سبحانه وتعالى عشان ضيف رسول الله عشان ضيف رسول مين الله سبحانه وتعالى يبقى اذا يا جماعة الايمان بيقلبك الايمان بيغيرك انما لو الايمان غاب بقى خلي الايمان يغيب شوف المجتمع اللي بره ماذا لو غاب الايمان ماذا لو ضاع الايمان كل حاجة بتتغير الطقس بتاعنا بيتغير المطر بيقل الانهار بتتلوث البركة البركة بتتمحق الفلاح الوقت بيصرف نص تمن الارض نص تمن الارض على مقويات ومبيدات و... وفي الاخر الزرع بيطلع هزيل كمان ما يجيبش حاجة يعني واحد والله بيقول لي ما صرف على ما اعرفش كام فدان حوالي 40 الف جنيه جاب له محصول ب 65 جنيه تقريبا حاجة يعني طيب ازاي يا جماعة البركة نفسها بتط... النفسيات بتبوظ والعيادات النفسية بتتملى الناس بتعادي بعضها وبتكره بعضها وبيبقى كل واحد عايز ياخدها لوحده مهما حتى لو نزعها من بق اخوه زي غراب قابيل كده عارفين غراب قابيل غراب قابيل قابيل اللي هو انا عايزها لوحدي انا اللي اخد الحلوة لوحدي لغاية ان هو يقتل اخوه فربنا بعت له غراب والغراب يا جماعة هو في نفس الطبع ده اللي يروح يتدبر في اماكن بعيدة كده ربنا بدأ يبعت غربان على مصر كتير قوي اللي بيسافر اللي سافر عمره في السويس يلاقي غربان كتير القاهرة مليانة الاماكن المتطرفة كده الزراعية على الطرق السريعة او على اطراف المنصورة مليانة غربان ايه اللي بعت الغربان دي بقى طبع الناس زي طبع قبيل كده اخدها لوحدي لو راقبتوا الغربان في مكان خلوي تلاقي الغراب ده ما يحبش حد يشاركه في حاجة ابدا تلاقي الغربان حتى تعيش اتنينات اتنينات ما يعيشوش مجموعة على شجرة واحدة الا لو عددهم كبر قوي وتلاقي الغراب ما يسمحش لأي طير ان هو يسكن معاه على نفس الشجرة اللي هو ساكن عليها تلاقي الغراب قاعد يطارد الطير ده وقاعد يطارد الطير ده وقاعد يجري ورا ده وقاعد يطير ورا ده ليه عشان ما حدش يسكن معاه ابدا طب ما الشجرة كبيرة اخدها لوحدي الطمع والانانية اصبح طبع الناس كده ربنا بعت له بالغربان تاني زي ما بعت لقبيل الغربان من زمان نفس السنة بالظبط الايمان لو راح كل حاجة بتروح كل حاجة المرض بيجي العداء ما بين الناس الوقت كان زمان الطفل الصغير تنزله الساعة 12 بالليل يلعب قدام البيت وانت مآمن الوقت ما تأمنش ان الساعة 10 بالليل تنزل ابنك يلعب قدام البيت البلطجة رجعت وال وال وال والاجرام و و و كل ده لان الايمان غاب من عند الناس نهر النيل يتلوث بسبب غياب غياب الايمان اه والله ده لو الايمان موجود ومفيش معاصي نمد ايدينا في النهر ده ونشرب على طول ما الناس طول عمرهم في طول التاريخ بيشربوا طول التاريخ بيشربوا من نهر النيل ماذا لو غاب الايمان لو غاب الايمان كل حاجة في الاخرة تيجي يوم القيامة تقول لولا انتم للي فتنوكوا ضحكوا عليك بقى لولا انتم لكنا مؤمنين انتوا اللي عملتوا لنا القنوات الاباحية على النت وانتوا اللي سبتوا البنات يمشوا في الشارع وانتوا وانتوا وانتوا وانتوا اللي دخلتوا الدش لا يا حبيب قلبي نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين بس هتيجي يوم القيامة تقولها لو الايمان غاب عنك في الدنيا الايمان لما يغيب كل حاجة بتغيب كل حاجة بتغيب انما يا جماعة شوفوا يعني يعني يعني حديث قرأته منذ ايام وفعلا كان حديث عجيب جدا يعني الواحد بيسمع كتير جدا عن اويس القرني الحديث بتاعه في صحيح مسلم اول مرة اقرأ كلمة في احدى روايات هذا الحديث الحديث في صحيح مسلم انه كان عمر بن الخطاب يسأل حينما يأتي وفد من اليمن هل فيكم اويس القرني فلما اتى وفد فيه اويس القرني ذهب اليه فقال له انت اويس قال نعم من قرن قال نعم كان لك ام قال نعم كان عندك برص فشفاه فشفاك الله منه قال نعم قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقدم عليكم رجل من اهل اليمن اسمه اويس القرني له ام يبرها كان عنده برص اللي هو مرض البرص فشفاه الله منه الا موضع درهم عشان يفضل فاكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه لو اقسم على الله لابره ان لقيته فاسأله ان يستغفر الله لك شايفين يا جماعة مقام اويس القرن شكله ايه ناشين ناشين النبي علقها على صدره لو اقسم على الله لابره سيدنا عمر يطلب منه انه يستغفر ليه الكلمة الجديدة اللي قرأتها وفعلا بهرتني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير التابعين رجل يقال له اويس خير التابعين سيد التابعين ده التابعين دول الائمة الاربعة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وخير كل دول احسن من كل اويس القرن يا جماعة لا اشتهر عنه انه كان عالم ولا اشتهر عنه انه كان ولا كان ولا كان ازاي يا جماعة يسبق كل الناس دول عشان عبادته لله فاكرين لما كلمتكم عن اويس لما قعد يعبد ربنا من ال من الفجر لغاية الضحى وبعد كده من الضحى للظهر ومن الظهر للعصر وجه لغاية الاخر قبيل الفجر فسقطت عينه فرفعها وقال اعوذ بالله من عين النوامة اويس القرن كان اسطورة من اساطير العبادة عايزين نعرف يا جماعة ايه الطريق اللي هندخل منه على ربنا ايه الحاجة اللي ترضي ربنا ايه الحاجة اللي نسبق بها الى الله سبحانه وتعالى مش ايه الحاجة اللي احنا بنحبها في الدين ايه الحاجة اللي ربنا بيحبها مننا في الدين عايزين ناخد بالنا من هذه من هذه الامور عشان نسبق لله قال ابن خزيمة لما مات احمد بن حنبل رأيته في منامي فقلت له ما فعل الله بك فقال غفر لي وتوجني والبسني نعلا من ذهب فقلت فما فعل الله ببشر بشر الحافي من الزهاد العباد قال ومن مثل بشر تركته وقد وضع الله مائدة قدامه والجليل مقبل عليه وهو يقول ربنا بيقول له حاطط مائدة من الطعام والشراب امامه وهو يقول له كل يا من لم تأكل اشرب يا من لم تشرب انعم يا من لم تنعم هي ده هو ده الايمان يا جماعة هي دي ثمرة الايمان هي دي ثمرة العبادة هي دي ثمرة الاقبال على الله عمر بن عبد العزيز ساب 11 ولد ويوم ما مات كان معاه 11 درهم رجاء ابن حيوان بيقول له طب سيب لاولادك وص حد يصرف على اولادك قال له ان يكونوا صالحين فان الله يتولى الصالحين وربنا تولى اولاده واغنى اولاده واعز اولاده في الدنيا قبل الاخرة الله تولاهم الله يتولاك لو انت من اهل الايمان لو انت من اهل الايمان الله سبحانه وتعالى يتولاك في دنيتك وفي دينك وفي اخراك فعايزين نعرف يعني يعني اغلى حاجة بتملك لو ايمانك قال هتعمل ايه لو ايمانك قال هتروح فين لو ايمانك قل الوقت الاسبوع ده هتدفع 100 جنيه وتشتريه هتدفع 1000 جنيه وتشتريه لو قطعت ايد من ايديك لو خلعت عين من عينيك مش هتعرف تعوضه اغلى حاجة واول فتح ربنا يفتحه عليك هو الايمان اول التمكين هو التمكين في النفس الوقت القدس محتلة والعراق محتلة وقلبك قبل كل دول محتل نفس اللي بيحصل في ابو غريب وفي ال- جوه انت بيحصل جوه قلبك الشيطان والشهوات بتعمله جوه قلبك ولكن انت مش حاسس عشان كده قبل فتح القدس وقبل فتح بغداد وقبل فتح روما و- وقبل فتح كل الفتوح دي لازم قلبك يتفتح الاول لازم تحاصر الشهوات حصون الشهوات اللي جوه قلبك لغاية ما تستسلم يبقى في فتح اسلامي داخل قلبك اول التغيير تغيير نفسك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ايه حتى يغيروا الحكم حتى يغيروا وسائل الدعوة حتى يغيروا وسائل المواجهة فتصبح وسائل حتى يغيروا ما بانفسهم اول حاجة اول حاجة جوه نفسك يتغير اول حاجة جوه قلبك يتغير يبقى هو ده الطريق يا جماعة اول التمكين واول الفتوح طريق ربنا كله كله فتح بعد فتح ونور بعد نور والذين اهتدوا زادهم هدى ده فتح اهو وكمان واتاهم تقواهم فتح بعد فتح ونور بعد نور وعطاء بعد عطاء ومنحة بعد منحة هو ده طريق ربنا سبحانه وتعالى طول ما انت ماشي في الطريق ده هتعيش في اروع ايام حياتك اروع ايام حياتك والله اروع ايام حياة الانسان وهو بيجري في التربية القلبية يا سلام وانت رايح كده صحيت قبل الفجر وصليت قيام ليل طلعت على الجماعية الشرعية صليت الفجر وقعدت جلسة الضحى مع اللي قاعدين روحت بيتك نمت تعال احكي لي عن حالة صدرك ساعة ما هتصحى تحس باحساس عمرك ما حسيته في حياتك احساس انشراح غريب ما جربتوش قبل كده اروع ايام حياتك هتعيشها وانت بتجتهد في تربية قلبك واصلاح قلبك ايام جميلة يا جماعة ايام وانت لسه بتكتشف صورة صورة كده ان ليلة كده قمت فاتح لقيت صورة القصص في وشك انت ما تعرفش عنها حاجة مثلا او يعني كنت انما الليلة دي بالذات عشت معاها بقى ياه ايه الصورة العظ... انا ما كنتش اعرف الصورة دي ازاي قبل كده بكرة تشتري شريط مريم مثلا وتسمع مر... ايه الصورة الجميلة دي بعد تقوم الليل بالنمل ايه الصورة الرائعة دي وانت بتكتشف صورة ورا صورة و... ومعنى ورا معنى من معاني الدين ايام رائعة ايام جميلة فالايمان الايمان هو اللي بيعيشك في الجو ده الايمان هو اللي بيرفعك للمقامات دي الايمان هو اللي بيغيرنا هذا التغيير وبيصنع فينا هذا المعجزات يبقى ده عايز جهد ولا مش عايز جهد يا جماعة الايمان ده عايز جهد ولا مش عايز جهد لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم يعني ايه تقطع قلوبهم انت قلبك زي الاسفنجة الاسفنجة دي لو اتحطت في مية والعياذ بالله مية مجاري مثلا عشان املاها مية, مية ورد هعمل ايه لازم اعصرها الاول من اللي فيها وبعد كده احطها في مية الورد واملاها مية ورد فهي دي قلوبنا شاربة الدنيا وشاربة الشهوات عايزة تتعصر الاول عايزة تتصلح الاول عايزة تشد على قلبك شوية كده عشان قلبك يبقى مستعد لتلقي الايمان عشان قلبك يبقى مستعد لازم مجهود لازم مجهود يعني لازم يعني الوقت الواحد بيحس والله في سلوكيات الناس في الدنيا ال- الد- الدين عايز مجهود زي الدنيا يا جماعة الدين عايز مجهود يعني هل تحصيل الايمان مش عايز مجهود زي مجهود كلية طب وهندسة وتربية و... هل تحصيل الايمان مش عايز مجهود انا بحس ان احنا ملفقة في التعامل مع الله يعني متلفة يعني ايه يعني حتة كده جزاك الله خيرا والله المستعان يا اخي على حتة كده درسين حضرتهم على حتة شريط سمعته على حتة اعتكاف عملته ع- وتقوم مرقع كل ده في بعضه كده انا راجل ملتزم اهو انا لابس ثياب الالتزام اهو ما ينفعش حبيب قلبي يعني اللي بيدخل كلية طب يقوم واخد حتة تشريح كده على حتة بطن على حتة جراحة ويقول لك انا دكتور يترفد من سنة اولى على طول مش عايزين نبقى عايزين يبقى عندنا جدية في التعامل مع الله جدية في معاملة ربنا سبحانه وتعالى نبقى ناس رجالة كده في معاملة الله رجالة يا جماعة عايزين نبقى كده عشان نصل الى الله سبحانه وتعالى اهل الدنيا الوقت بتوع ثانويه عامه بيمتحنوا تستغرب والله تلاقي عليهم سبع ثمان مواد ولا تسع مواد كل ما كل كليه في الجامعه ست سبع مواد ده انا لو جبت واحد منكم اديته كتاب فقه وكتاب عقيده وكتاب سيره وكتاب تفسير وكتاب اصول فقه وكتاب مو... و... و... وقلت له ذاكر دول يقول لي انا ما اقدرش ما تقدرش ليه ما احنا في الدنيا قدرنا ما احنا في الدنيا قدرنا اشمعنى في الدين عزائمنا ضعيفه اشمعنى ما بنقدرش نعمل كده في دين ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انا انا بقالي بحاول بقالي زمان ولسه ما وصلتش ومش حاسس بالايمانيات و... بتحاول بقالك قد ايه شهور ينفع واحد دخل الكليه مثلا دخل كليه طب بعد 3 4 شهور يقول يا اخي انا تعبان ليه مش عارف اكتب روشتات كده و... ومش عارف اشخص الامر امراض ايه يا ابني ده انت لسه السكه قدامك طيب انت عملت ايه ايه المجهود اللي انت عملته رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليله كامله بقول الله ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم سعيد بن جبير قام ليلة كاملة ليلة كاملة بقول الله وامتازوا اليوم ايها المجرمون تعالوا في جنب هنا كده عشان تتوضبوا لوحدكم تميم الداري قام ليلة كاملة ام حسب الذين اجترحوا السيئات اشترى بينهشوا السيئات والعياذ بالله زي ما الكلاب تشوف جيفة تجري تنهشها كده اهل الشهوات ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء مح سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ابو سليمان الدراني له كلمة خطيرة بيقول لك اني لتمر علي الاية فامكث فيها اربع ليالي او خمس ليالي خمس ليالي قاعد يقوم الليل بآية واحدة فلا فلولا اني اقطع الفكرة فيها ما تجاوزتها حد فينا قعد ساعة في آية مش خمس ايام في آية ساعة واحدة في آية ورد القرآن انا عايز الوقت اسألكم مين فيكم يا جماعة اللي ورد ورد القرآن والله انا مش عايز اقسم عليكم واقول بالله عليكم اللي له ورد قرآن يرفع ايده انا متأكد ان اللي هيرفع ايده عدد بسيط جدا عدد بسيط برضه كل لسه خايفين على الرياء والاخلاص احنا هنحسن الظن بيكم ونقول الناس خايفة على الرياء بس مش اكتر يعني فمين يا جماعة اللي هيرفع ايده انا عايز اللي يرفع ايده ده اسأله بقى انت محافظ على وردك هتلاقي من العشرة اتنين بس اللي رفعوا ايده انا عايز اسأل الاتنين دول بقى اكتر ايه اثرت فيك ايه وانت بتقرأ وردك النهاردة هتلاقي ممكن يقف قدامك كده وانا بقرا كده وخلاص ازاي يا جماعه فين قلبك وانت بتقرا انا انا بقول الكلام ده ليه انا بقول الكلام ده عشان يعني لما نسمع ان واحد زي ابو حازم قام ليلة كاملة يبكي وهو يقرأ قول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون نعرف هم ليه وصلوا واحنا ما وصلناش ونعرف ان اللي استنى كتير ده السلف نفسهم بعد كل المجاهدة دي كانوا بيقولوا اللي استنى كتير احد السلف واحد راح له قال له رأيتك في الجنة فقال له اما وجد الشيطان غيري وغيرك كي يسخر منا رأيتني في الجنة ايه بس هدخل الجنة على ايه احنا بنعمل شايفين يا جماعة السلف بيقولوا ايه واحنا الوقت لو واحد جاي بالله عليك يا اخي جيت لك قلت لك انا شفتك في الجنة هتقول ايه في اي مقام من مقامات الجنة مع النبي ولا فيا جماعة مش احنا عايزين نعرف عايزين يعني يعني انا اسف لو كلام فيه شدة عليكم ولكن دايما احنا بنحفز نفسنا وفي نفس الوقت مش عايزين نخدع نفسنا احنا عايزين ننطلق في طريق انا بقول لكم الوقت اهو الكلام اللي انا بقوله ده مش مقصده نلتزم او لا نلتزم مقصده نرتقي مقصده اصلاح القلب مقصده التربية الايمانية مقصده الانطلاق في الطريق لله سبحانه وتعالى فالطريق عايز جهد الطريق عايز مجهود الطريق مش عايز لعبة ابدا مش عايز آه، لا لا عايز واحد واخدها واخدها حرب والذين جاهدوا فينا جاهدوا جهاد حياة او موت حياة او موت واخد الطريق حياة او موت الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اني ليغان على قلبي واني استغفر الله في اليوم في اليوم سبعين م- يغان على قلبي الرسول عليه الصلاة والسلام بيحافظ على قلبه طب وانت الرسول عايز يستغفر ربنا في اليوم سبعين مرة طب انت محتاج كم مرة عشان قلبك يتجدد الايمان فيه محتاج كم مرة الرسول لما اهدي اليه بردة يمنية صلى بيها شغلته في صلاته خلعها وردها لا مش هيسأل ليه يا رسول الله تخيل انت الوقت انت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل لقى في ستارة للسيدة عائشة عليها شوية صور فلما جه يصلي فالصور جت يعني فذهب للسيدة عائشة قال لها اميطي عنا قرامك هذا شيل الستارة بتاعتك دي فان تصويره لا تزال تعرض لي في صلاتي بيحافظ على مية في المية خشوع في صلاته ده, ده النبي الله سيدنا محمد امال احنا نعمل ايه بقى يا جماعة امال احنا نعمل ايه الصور اللي بره اللي احنا بنشوفها ليل نهار دي ما بتأثرش فينا ما بتجيش في دماغك البنت اللي انت شفتها في الشارع وانت جاي الدرس ما جاتش في دماغك وانت بتصلي بالله عليك يا اخي العربية الجميلة اللي انت شفتها في الشارع وانت جاي ما جاتش في دماغك وانت بتصلي بتيجي يا جماعة والله يبقى لازم ان احنا ناخذ بالنا من هذه القضية كنا بنتكلم في اية المشكاة في اية النور الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري وسألتك وقلت لك لو فطرتك بقت فتيلة منورة لو قلبك بقى كوكب دري من شدة الايمان لو صدرك بقى مش بتجمع النور وبتحفظه ما بتشتتوش بسبب الشهوات اللي فيه لو اتصال قلبك بالقرآن بقى القرآن شجرة مخرزة في قلبك مجدرة في قلبك لو بقيت نور على نور كده هيحصل لك ايه هيحصل لك مش مش هتقابلك فتنه في الطريق ابدا بل بالعكس شوفوا ربنا بيقول ايه في سوره عبس قال سبحانه وتعالى كلا انها تذكره فمن شاء ذكر في صحف مكرمه مرفوعه مطهره اللي هو القران الكريم بايدي سفره السفرة دول مش الملائكة يا جماعة دول الملائكة في السماء وحملت القرآن في الارض يعني ايه سفرة سفرة يعني زي الشمس كل مكان يروحوا ينوروه الشمس كل مكان تروحوا تنوره انت تبقى زي الشمس كده كل ما تروح مكان تكلمهم شوية عن القرآن القلوب تنور والعقول تنور والدنيا تنور تروح مكان تاني تتكلم عن القرآن الدنيا تنور تروح مكان فيه فتنة تذكر قول الله فيها الدنيا تنور انت نور متحرك بتنشر النور في كل مكان بتروحه ومش بس كده مش بس كده احنا نتعرض كلنا لمرحلة هيبقى علينا ظلمات بعضها فوق بعض لما تبقى في القبر كده تروح تزور المقابر بالليل تلاقي ظلمة الليل بعد كده ظلمة القبر نفسه بقى اللي مدفون فيه البني ادم ظلمة القبر والطوب والاسمنت والردم بعد كده ظلمة الكفن اللي هو ملفوف فيه والعياذ بالله ظلمات بعضها فوق بعض فين النور ساعتها النور هتجيبه منين النور بتاع الايمان بتاعك في الدنيا ولا ينفعك ساعتها طب ويوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم النور طلع اهو وعلى الصراط ينور لك طريقك عبر جهنم يبقى النور ده هينفعك في اخرتك وينفعك في قبرك وينفعك في دنيتك النور ده هيخليك لما تسمع درس بيتكلم عن ربنا ما تنساش لما تحفظ ربع قرآن ما تنساهوش قلبك بيحفظ الحق قلبك قلب كله نور بيحفظ الحق النور ده هيخرج من قلبك على وشك يبقى وشك كله نور اللي يشوفك كده يقول ما شاء الله ايه ده زي كده سيدنا محمد ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون منظر النبي نفسه آية عبد الله بن سلام لما رأى النبي دخل المدينة عليه الصلاة والسلام قال اشهد ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب ده مش وش كذاب النور ده ما يجيش من واحد كذاب ابدا انا فاكر والله يعني كنت ذهبت لاحد المشايخ في القاهرة ومن المشيوخ اللي هم مشهورين بالتطويل جدا جدا في الصلاة الراجل نظرت له بعد الصلاة يا جماعة وشه بيبخ نور والله وشه بيبخ نور كده تحس ان هو وشه ده مصباح بي بي بيطلع نور لما وشك ينور ولسانك ينور كل كلام تتكلمه عن ربنا ياخذ بقلب اي حد تسمعه سيدنا يوسف لما كلم الملك فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين لا ده اخذ بقلب الملك الى الله فورا كلامك ياخذ بقلب اصحابك الى الله كل ما اتكلم حد يتاثر بكلامك ويخشع لكلام النور يفيض على جوارحك يبقى جوارحك في طاعه الله ليل نهار يبقى ماذا لو جاء النور لو جاء النور حياتنا كلها تتغير في الدنيا قبل الاخره يوقد من شجره مباركه الله اللي هي شجره ايه لا لا لا لا ده انتوا بينكم كلكم مع الله ولا ايه قرآن صح كده يوقد من شجرة مباركة شجرة القرآن شوفوا ربنا وصفها بايه يوقد من رقم واحد شجرة رقم اتنين مباركة كل كلمة في القرآن لها معنى القرآن ده عظيم قوي يا جماعة القرآن ده يعني شجرة مباركة زيتونة لا شك لا ده كل كلمة من الكلام ده لها معنى في الدلالة على القرآن شجرة مباركة زيتونة ليه القرآن يتشبه بذكرة الزيتونة طب ما شجرة طب ما النخلة طب ما شجرة العنب يعني ايه القضية يعني زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار خمس اوساط للقرآن شجرة الشجرة دايما في روحها متشابكة ومترابطة ترابط القرآن يا جماعة يعني لما تقرأ كده وتلاقي آية بعدها آية الآية دي ايه اللي جابها بعد ده انا شايف ان ملهاش طب لا ده القرآن كله مترابط مع بعضه واحدة واحدة بس لو انت فهمت هذا لو انت فهمت القرآن واقتربت من القرآن الشباب ما شاء الله العصير رجع تاني اهو انا ما كنتش عايز عصير ده ده ده ده يا جماعه ب 2 جنيه ده ولا ايه هو ده الايمان انه الايمان يوقد من شجرة ترابط القرآن مع بعض مباركة يعني ايه مباركة يعني انت الوقت لما بتلاقي ارض زراعية الارض مباركة وباركة فيها ربنا ذكر ان الارض مباركة ترمي بذرة تطلع لك شجرة فيها الف حباية اهو القرآن كده الاية الواحدة تخرج منها الف استنباط واستنباط سورة يوسف سورة يوسف شوفوا يا جماعة مئات والاف المفسرين قاعدين يطلعوا ووالله العظيم كل ما تقعد قدامها تطلع حاجات جديده وكل ما مفسر يقعد قدامها يطلع حاجات جديده وايات القرآن كلها كده يا جماعة مباركة عايز تستخ... القرآن ده كنز طلع منه على قد ما تقدر خد منه على قد ما تقدر زيتونة ايه وجه التشابه ما بين القرآن وشجرة الزيتون ربنا وصف شجرة الزيتون في اول سورة المؤمنون فقال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن و صبغ للاكلين شجرة الزيتون صبغ العلماء الوقت في الاعجاز العلمي للقرآن يقول لك ان شجرة الزيتون فيها مادة الميلانين المسؤول عن صبغة جلد الانسان فيقول لك ان هي اللي بتوفر مادة الميلانين المسؤولة عن هذا الصبغ فعشان كده ربنا قال صبغ للاكلين فصبغة بتصبغك وربنا في سورة البقرة قال عن القرآن ايه صبغة الله ومن احسن من الله صبغة بيصبغك يعني ايه بيصبغك زي ما قلنا قبل كده لما تجيب جاكيت وتصبغه الصبغه بتصبغ الوش وتسيب الظهر بتصبغ دراع وتسيب دراع بيصبغك كلك عباداتك وعقيدتك ومعاملاتك ودنيتك وشكل نومك وشكل وشك القرآن بيصبغك كلك يا اخي القرآن بيخليك كده عبد قرآن بتمشي على الارض فده صبغة عشان كده لما بيجي لي اخ يقول لي انا شفت في الرؤية ان انا عندي بهاء في جلدي يعني في حتت في جلدي بيضة ما هياش واخدة نفس لون الجلد اكتر من رؤية سمعتها بهذا الامر باولها فورا بايه نقص العلاقة مع القرآن الكريم لان نقص الايه نقص الصبغة الصبغة ناقصة وتلاقي الاخ يقول لك سبحان الله ده انا فعلا ده كان من يومين حل... يعني يجيب لك شواهد على ان فعلا العلاقة بينه وبين القرآن في هذه الايام فيها شيء بيتغير او فيها شيء بي... فيا جماعة ال... القرآن ده الصبغة بتاعتك اللي بيصبغ قلبك وبيصبغ تفكيرك وبيصبغ حياتك بيصبغ كل حاجة فيك زيتونة لا شرقية ولا غربية الاعتدال بقى لا هو تبع التطرف ده ولا ت... الدين دين موازنة دين اعتدال دين يعني معتدل في كل شيء الاسلام ده دين موازنة يا جماعة عشان يعني الوقت ال- الواحد بيعجب من الحرب اللي على دين الله في ال في النت يعملوا لك قناة يسموها لك اذا كان الله معنا فمن علينا يعني ايه اذا كان الله معنا فمن علينا ويقعدوا بقى طول ال 24 ساعة دين يشتموا في الاسلام انا نفسي اقابل واحد منهم والله اقول له امتى كان ربنا معاكم امتى كان الله معاكم اما العلمانية مسحت بكم الارض في اول القرن ال19 وكل اوروبا وامريكا خرجت من الملة بتاعتكم ولا لما الاسلام قبل كده مسح بكم الارض في معركة العقيدة والشام والعراق ومصر كلها دخلت في الاسلام امتى كان الله معاكم هاتولي وقت كان ربنا معاكم فيه احنا اللي نقول ان الله معانا انما انتوا ربنا معاكم فين كلام وخلاص والشباب الجاهل يدخل يسمع كلمتين كلهم تخريف وكلهم تأليف و... وتلاقي واحد بيقول لك الحديث رقم مش عارف 750 في صحيح مسلم قال ال- النبي بتاعكم كذا كذا كذا لو واحد بقى فاهم يقوم فتح صحيح مسلم من الناحية التانية يقول له انا فاتح مسلم قدامي الحديث رقم 750 ما بيقولش الكلام ده اصلا او اي تأليف او اي كلام اي كلام والشباب الجاهل بيضحك عليه وخلاص اي كلام يا جماعة فالدين ده لا شرقية من معاني لا شرقية ولا غربية لما اقول لك المسجد ده لو شرقي ولا غربي يعني ايه يعني الشمس عليه طول النهار لو في حاجة شرقه هت... هتخلي الشمس تتحجب عليه نص اليوم ولو في حاجة غربه هتخلي الشمس تتحجب عليه ايه نص اليوم يبقى الحاجة اللي محطوطة في الفضاء كده مفيش حاجة على يمينها ولا شمالها محطوطة في الفضاء كده خالص شجرة في وسط صحراء يبقى الشمس الاربع طول اليوم عليها اهو كده يا جماعة النور عليها طول اليوم النور على القرآن على طول كل ايات القرآن متغطية بالنور القرآن كله نور على نور يا جماعة يعني اللي يقول لك شبهات ضد القرآن الشبهات دي في صدرك انت مش في كلام الله ده القرآن والاسلام ده جسد من نور عشان كده اعداء الاسلام عايزين يقضوا على الاسلام ففاكرين ان الاسلام ده صناعة بشرية لحم ودم فيطعنوه عشان البشر لما بيطعن بيموت وهم مش عارفين انه جسد من نور لما يطعن يخرج ايه يخرج نور فيزداد النور بتاعه اكتر واكتر وتزداد عظمة الاسلام تجلي اكتر واكتر كل ما يدوا شبهة تلاقي العلماء لما يبحثوا يكتشفوا ان ده موطن من مواطن اعجاز القرآن ومواطن اعجاز الاسلام سبحان ربي لا يزيده الحرب الا اظهار لعظمة هذا الدين اظهار كل ما يحارب اكتر كل ما عظمته تبان اكتر وكل ما روعته تبان اكتر وكل ما اعجازه يبان اكتر لا شرقية ولا غربية النور عليه باستمرار لا ينقطع ابدا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار لو لم تمسسه اقف قدام كلمة لم تمسسه دي الفتيلة مش لازم تتغرق في الزيت عشان تنور اقل نقطة زيت تنورها اهو كده قلبك فطرتك فطرتك دي اقل نقطة قرآن تنورها يا اخي اي أيوة والله والا خباب كان معاه قد ايه من القرآن عشان في اول مكة يستحمل انهم يطفوا النار بظهره يحط ظهره على النار فيطفوا النار بيه والله لقد اوقدوا نارا فما اطفأها الا ودكوا ظهري الشحم بتاع ظهره هو اللي طفى النار كان معاه كام ايه من القرآن كان معاه قد ايه ما كانش معاه كذا صفحة من القرآن يا جماعة عمار استحمل ايه عشان العذاب اللي شافه يستحمله بلال استحمل بلال شاف ايه من القرآن وقتها عشان يتحط في الصحراء في وسط النار ويتحط على صدر الحجارة والصبيان يقعدوا شاف ايه كان معاه قد ايه من القرآن يا جماعة سمية كان معاه قد ايه من القرآن عشان تستحمل طعنات ابو جهل لغاية ما قتلت رضي الله عنها كان معهم قد ايه اقل قدر من القرآن لو انت الفتيلة بتاعتك سليمة لو انت فطرتك سليمة لو انت فطرتك نظيفة عشان كده العلماء يسألهم سؤال مشهور قوي يقول لك هل الاحسن اللي ما عصاش ربنا خالص ولا اللي عصى ربنا وتاب عليه عارفين احسن ناس يجاوبوا على السؤال ده مين احنا احنا اللي عصينا ربنا قبل كده وعارفين احنا يا جماعة اللي بيعصى ربنا قبل كده ممكن لما يتوب ربنا يبدل سيئاته حسنات بس بيحصل فيه مشكلة كبيرة جدا عارفين هي ايه السيئات اللي اتكتبت في صحيفتك ماشي ربنا غفرها لك بس الشهوات اللي اتزرعت في قلبك دي هتعمل فيها ايه المصايف اللي انت رحتها وقلبك بقى مليان شق ال hard disk بتاع زمان مليان بلاوي احنا قلنا لازم ايه لازم يتفرمط بس هنفرمطه ازاي مش عارفين نفرمطه والله يا جماعه مش عارفين نتصرف فيه عارفين يعني ايه نفرمطه اللي ما عندهمش كمبيوتر باينهم مش فاهميني ويبدو ان اللي عندهم كمبيوتر برضه مش فاهميني فعايزين يا جماعة عايزين ال ال الحاجات بتاعت زمان دي تطلع كلها تختفي يا جماعة فنودي الكلام ده ازاي نودي الماضي ده ازاي نودي الشهوات اللي طلعت في قلوبنا ازاي موجودة في قلبك موجودة في قلبك اهي دي بقى السواد اللي على الفطرة الشهوات اللي اتزرعت في قلبك من ايام زمان هي ديت الحاجات اللي على فطرتك اجي اكلمك عن ربنا مش سامعني اجي اكلمك عن الجنه والنار مش حاسس بليه فطرتك ملوثه بشهوات زمان ملوثه بمعاصي زمان عايزه تتجلي عايزة جلاء للفطرة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور القرآن ده يا جماعة تلاقي واحد في الغرب اسلم في الوقت اللي الاسلام بيهدم والاعلام كله بيشتم فيه وكل الناس ماشية رؤيتها للاسلام رؤية سيئة جدا في الغرب وتلاقي واحد يقرأ القرآن بس ولا يقرأ كتاب من كتب الاسلام يدخل في الاسلام فورا انت شفت ايه دخلك فيه ده انت لا في حد بيقول فيه كلمة حلوة ولا شفت مسلم عدل لما تشوفه تقول فعلا هو ده الدين اللي من عند الله ايه اللي دخلك يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ولو دين قوي بذاته حتى لو لم يتبعه احد وحتى لو لم يتمثل منهجه في نماذج واقعية تتحرك على الارض نور على نور انت اللي نور على نور ده عايزين نبقى كده عايزين الايه دي انا بشرحها ليه عايزين عايزين نوصل لكده مهما تعبنا يا جماعه مهما تعبنا ده هدفنا الايه دي بتخليك محطه ضغط عالي ممكن تنور خمس محافظات كامله من الضغط اللي عندك بتخلي الاخ كده تخيلوا الايه دي جت في سوره النور سوره الفتن سوره المنافقين السوره اللي المنافقين بيحاولوا يهدموا المجتمع بحادثه الافك فيها كان السوره بتقول لك ان وجود هذه النماذج هو صمام الامان للمجتمع وجود هذه الامانات لو واحد بس في الدرس قدر في يوم من الايام ان هو يحقق هذا النموذج باذن الله في نفسه احنا يا جماعة كده ده احنا انجزنا انجاز عظيم جدا ده ده ده ده, ده بيخرج محطات شحن عالية محطات ضغط عالية فاحنا عايزين ده هدفنا دي وجهتنا ان قلبك يبقى كده انك انت تبقى كده ان نور الايمان يملاك بهذا المنظر نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت اذن الله ان ترفع النور ده فين يا رب عايزين يا رب عايزين النور ده عايزين نوصل له عايزين نجيبه عايزين قلوبنا تبقى كده عشان نستريح من صراع الدنيا والدين جوانا عايزين قلوبنا تبقى كده عشان نستريح من صراع الشهوات جوانا عايزين قلوبنا تبقى كده عشان نبقى ابطال بقى عشان نبقى رجاله بقى نجيب النور ده منين يا رب في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها في المساجد اللي احنا قاعدين فيها اهو مفيش واحد فينا هيخرج الليلة الا وربنا مديله شوية نور من هذا النور في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه اذن الله عشان يذكر اسمه في المكان ده اهو في ال 300 400 متر اللي احنا قاعدين فيهم دول كان لازم اذن من الله اه والله يا جماعة مش اذن من الاوقاف ولا لا والله يا جماعة اذن من الله اذن من الله من فوق من فوق سبع سماوات اوعى تفتكروا ان في حاجة من غير اذن ده انت مجيك هنا باذن وقعدتك باذن وشرح صدرك للكلام باذن وقفل صدرك باذن وصحيانك للقيام باذن ونشاطك باذن اوعى تفتكروا ان في حاجه من غير اذن انت مرتهن باذن ربنا سبحانه وتعالى كل حاجه في حياتك بامر الله اللي انت عايزه قلبك يتوجه فيه الى الله سبحانه وتعالى وشوفوا عظمه مقام الله عشان اسمه يذكر هنا لازم اذن يا سلام وعشان اسمه يذكر على لسانك لازم اذن وداعيا الى الله باذن عشان اتكلم عن ربنا لازم اذن وعشان اسمه يدخل في قلبك لازم اذن اوعى تفتكر ان انت قلبك كده ممكن يدخل فيه معرفة الله بدون اذن لازم اذن من عند الله سبحانه وتعالى اذن من الملك سبحانه وتعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال رجاله ايوه هي دي اللي احنا عايزين نوصل لها بقى رجاله عايزين نبقى رجاله في فرق بين رجال وايه وذكور لا رجال ونساء ايه اللي فوق دول ممكن يبقوا رجاله هم كمان اه والله ومن يقنط من كنا لله ورسوله يقنط مش تقنط ربنا عبر عن المرأة بضمير المذكر اهو ليه ممكن تبقى زيك زي زيها زيك في البطولة وممكن تبقى زيها زيك في مقامات الجنة احنا في فرق بين راجل وذكر يا جماعة رجال راجل راجل بحق وحقيقي راجل راجل في العلم راجل في الدعوة انا فاكر والله كان يعني كنت مرة جالس مع احد يعني كبار المشايخ فبيقول لي بيقول لي انا بنام ساعتين بس فانا بهرت كده بينام ساعتين ازاي فقال لي انا سبب ان انا نمت ساعتين او ان انا قررت انام ساعتين باذن الله طبعا ان كان مرة بيسمع الراد ال... الاذاعة وكان واحد من اعلام حرب الاسلام بيتكلم فبيقول انا لو الاسبوع عشر ايام واليوم 30 ساعة انا مش هيبقى عندي وقت اخلص فيه المهام اللي ورايا فالشيخ بيقول فقلت لنفسي اذا كانت هذه هي همة اهل الباطل لنصرة الباطل فما همة اهل الحق لنصرة الحق وقررت ان انا انام ساعتين فرجعت طبعا هنا مع الاخوة انا في المنصورة فقلت لهم تصدقوا ان الشيخ فلان الفلاني بينام ساعتين ما حد صدق اللي يعني يعني يا عم انت ده بيقول كده وخلاص ده فكان ايامها الواحد بيصلي الفجر في الجماعة الشرعية وايه لغاية جلسة الضحى كده والواحد يرجع بقى البيت فكل يوم وانا راجع اشوف كان في طفل صغير عندنا في المسجد كده كان اسمه ميدو ميدو طفل صغير زمانه كبر الوقت من سنين الكلام ده فكل مرة وانا راجع الاقي ميدو واقف في الشارع وعينيه منفوخة خالص اسلم وامشي تاني يوم عينيه منفوخة اسلم وامشي تاني. فمرة يعني وقفت بقول له يا مود انت يعني دايما بشوفك في الشارع كده وعينيك منفوخة كده ليه قال لي اصل انا عندي امتحانات دلوقتي وما بنامش غير ساعتين بس في اليوم فقلت سبحان الله اذا كان ميدو عشان الدنيا نام ساعتين احنا مش مصدقين ان احنا عشان ربنا ننام ساعتين عشان سهر الليالي مع رسول الله وصحابة رسول الله على نهر الكوثر ما ننامش ساعتين عشان قصور اللؤلؤ المجوف ما ننامش ساعتين شو صدقين مغني مشهور كان عاملين حوار معاه بيقول انا بشتغل 15 ساعة في اليوم هجيب وقت منين 15 ساعة في اليوم طب واحنا همتنا ايه كان الواحد قاعد مرة في المسجد كده وبعد الفجر جلسة الضحى فلقيت مجموعة آه، اخوة خرجوا من المسجد وقفوا قدام قاعد يتكلموا فانا قاعد ابص لهم كده يا اخي طب ما تدخلوا تقولوا اذكار ولا حاجه فضلوا يتكلموا لغايه ما كان فاضل على ميعاد انتهاء جلسه الضحى دقائق معدوده قلت سبحان الله ايه ده يا جماعه ايه ده في حين ان انا يعني في ناس يا جماعه من شده استغلالها لوقتها في طاعه الله بتقرا ورد القران بتاعها وهي ماشيه في الشارع وهو ماشي في الشارع تلاقيه قاعد يتحرك يتحرك بيقرا القران بتاعه وهو ماشي في الشارع ما ضيعش لحظه احنا عايزين نبقى احنا عايزين نبقى كده ولا كده وكل دول في المسجد دلوقتي ده الراجل ال- التمام المتين ده اللي مبقاش لحظة والتاني اللي مقضيها موجودين في المد انت عايز تبقى من اي نوع عايزه تبقى من اي نوع يا جماعه احنا مش كلنا كده طبقه واحده ده احنا بنتفاضل تفاضل اهل الجنه في مقامات الجنه احنا في القعده اللي قاعدينها دي دلوقتي عايز تبقى من اي مقام رجال راجل لازم تبقى راجل كده ابن ابي حاتم بيقول في طلب العلم سافر الى مصر قعد هو والرفقة بتاعته سبع شهور بيقول لم نطعم مرقة مفيش مرة طبخنا شوية شوربة نشربها ليه بالنهار نحضر دروس العلم وبالليل ننسخ بنكتب ما كانتش زمان في آلة طباعة ما عندوش وقت ففي مرة من المرات رايحين درس فلقوا الشيخ مريض قالوا فرصة نعمل ايه ناكل راحوا السوق اشتروا سمكة سمكة كبيرة كده بيقول فما ان اشتريناه حتى اتى موعد موعد الدرس الشيخ بتاع الشيخ اللي بعده فقعدوا من درس لدرس من درس لدرس بيقول حتى خفنا عليها ان تجيف انها تبوظ فاكلناها وهي نية وهي نية كلوا السمكة نية ما عندوش وقت في طلب راجل راجل عشان كده بقى من علماء الامة راجل مين اللي منكم راجل بحق وحقيقي واخد السكة واخد في جدية كده في الاقبال على الله عنده هدف ومصمم يوصل للهدف بتاعه عايزين نبقى رجالة يا جماعة رجالة في الدعم شايفين الصحابة لما كانوا لو جبت الوقت شيخ من شيوخ التربية القلبية وقعد وقال لكم اسألوا اللي انتوا عايزينه ده هيقول له يا عم الشيخ العادة السرية مش عارف اسمها وده يقول له يا عم الشيخ الفلان البنت الفلانية مش عارف اسمها وده يقول له يا عم تعالوا شوفوا الصحابة كانوا بيسألوا النبي في ايه صحابي يقول له يا رسول الله هل يدخل احد من ابواب الجنة الثمانية يا الهي شايفين يا جماعة السؤال عايز ادخل من الباب الثمانية واحد تاني يقول له يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة الله اكبر واحد تالت سيدنا حنظلة يقول له يا رسول الله انا عايز ابقى وانا مع مراتي وولادي قلبي مع الله قلبي ساجد تحت عرش الله في حديث لما ذهب الى رسول الله وشكى له ان قلبه بيتغير لما بيرجع لمراته واولاده عايز قلبه هو مع مراته يبقى زي ايه يا جماعة ايه المقامات العالية دي وصحابي تاني يروح للرسول يقول له يا رسول الله اي الاعمال احب الى الله انا عايز اعرف اكتر حاجة ربنا بيحبها ايه ماذا كانت صعبة بس اعملها علو همة ناس عندها همة زيد بن عمرو بن نفيل من القصص المؤثرة قوي يا جماعة انا شخصيا بتأثر فيا قصة زيد بن عمرو ابو سعيد بن زيد زيد بن عمرو ده يعني كان في يوم من ايام اعياد هو مات قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يبعث كان في يوم من الايام اعاد المشركين والمشركين مجتمعين وحفلات وبيذبحوا للاصنام بتاعتهم و اربعة كده واخدين جنبه وقاعدين يقولوا والله انكم تعلمون ان قريش ليست على دين ابراهيم وانه لا حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع هو الله او شريك مع الله طب نعمل ايه تفرقوا في البلاد فابحثوا عن دين الحق كان منهم زيد بن عمرو بن نفيل زيد بن عمرو لف الارض قعد يلف البلاد يدور على دين الحق ولف في الشام وراح للاحبار وراح للرهبان ورجع في الاخر مش مقتنع بان اي حاجة من الحاجات دي دين الحق رجع لمكة ما هوش عارف يعمل ايه اخذ يسفه الهة قريش لدرجة ان الخطاب اللي هو ابو عمر بن الخطاب الخطاب كان بيغري بيه الشباب عشان يطردوه و- و- ولغاية ما يودوه على الجبال ومات فعلا وهو طريق زيد بن عمرو مات وهو في, في الغربة طريق لان قريش لم ترضى ان هي ت- تستضيفه بعد ما كان بيسفه الهتها زيد بن عمرو يا جماعة كان يجلس تقول اسماء بنت ابي بكر رأيته وهو شيخ طاع في السن وقد اسند ظهره الى الكعبة وهو يقول يعني يعني بيقول والله انكم لتعلمون انه ما اصبح منكم احد على ملة ابراهيم غيري وكان بيدعي ربنا وبيقول له اللهم لو اني اعلم اي الوجوه احب اليك لعبدتك به يا رب لو اعرف بس اوصل لك ازاي اوصل ولكني لا اعلم انا بقرأ كلمة لكني لا اعلم ده احس ان انا قلبي بيتقطع يا جماعة ولكني لا اعلم مش عارف اوصل لك ازاي نفسي ارضيك ومش عارف ارضيك ازاي نفسي اعمل نفسي أ- اعرف السكة اللي توصلني ليك ومش عارف اسلكها لان مفيش نبي معاه ولكني لا اعلم سيد وهو بيموت وهو في اللحظة الاخيرة في موته رفع رأسه الى السماء وقال اللهم ان كنت قد حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيد يا رب لو انت حرمتني من هنا اعرف الحق وانا عايز ما تحرمش ابن سعيد طلع ابنه سعيد ابن زيد عارفين مين سعيد ابن زيد زوج فاطمة بنت الخطاب عارفين دول مين لما عمر بن الخطاب راح سمع ان اخته اسلمت ودخل عليهم ايدهم هما الاثنين في صحيح البخاري يقول سعيد بن عمرو لو رأيتني وعمر موثقي انا واخته على الاسلام لما اسلموا ربطهم هما الاثنين بحبال شايفين عمر كان من من من صناديد الكفر كان بيحارب الدعوة وبقى من اولياء الله المقربين ومن ائمة الاسلام الموالين للاسلام سبحان رب ما ت- يعني ما حدش يأس من نفسه ولا يأس من الناس ولا بس يا جماعة ده يعني يعني شايفين زيد زيد بن عمرو تعب قد ايه ولف الارض قد ايه وعاد قومه قد ايه ومات طريد ازاي واستحمل الطرد من بلده مرة ورا مرة ازاي وفضل يتضرع الى الله طول عمره لغاية اخر لحظة من عمره باحث عن الحق مش الناس دلوقتي الناس دلوقتي اصبحت حاجة في غاية الحجب يعني تلاقي يعني زمان كان يعني الواحد يبص والله يا جماعه طموح الناس في الدنيا شايفين ده طموحه الى الله ده وجهته الى الله ده عايز يزيد في طريق ربنا ده عايز يوصل الى الله الناس تلاقي اتجاهها حاجه غريبه ممكن تقف مع واحد تكلمه تلاقيه حافظ انواع ال- انواع السجاد كلها او واحده بقى البنات هم اللي بيهتموا بالكلام ده انواع السجاد كلها انواع النجف كلها انتوا بتعملوا ايه يا جماعه انت حافظه كم كم اسم من اسماء صحابه رسول الله انت حافظه كم ايه من ايات كتاب انت حافظه كم حديث من الاربعين النوويه احنا حافظينها ايه من دين ربنا سبحانه وتعالى يعني الواحد ساعات يفكر كده يا جماعه الناس زمان كانت البيوت بتاعتها طين عارفين الطين الارض طين بس متساويه شوية زي القرى زمان شوية وبدأوا يقولوا لا احنا نليس بسمنت كده الارض تبقى الارض ناشفة كده وما توسخش فبدأوا يتطوروا بقت الارض شوية وقالوا لا ندهنها احمر او اخضر فبقت الارض سمنت كده مدهون شوية وقالوا لا اخترعوا حاجة اسمها البلاط فبدأوا يبلطوا شوية والبلاط بدأ يتطور شوية وبدأنا احنا لا ده احنا نفرشها الاول ايه بدأوا يفرشوا حصير وبعد كده يفرشوا سجاد شوية لا ده اخترعوا حاجة اسمها موكيت شوية لا والبلاط اخترعوا بداله سيراميك وبعد السيراميك بورسلين وبعد البورسلين مش عارف ايه كل ده وبعد كده لا السجادة ما تتحطش كده ال- الموكيت يتحط فوق السجادة وبعد كده فوق السجادة ترابيزة وفوق الترابيزة مفرش وفوق المفرش فازة وجوه الفازة ورد والحيطان ما تتسابش كده دي تتغطى بصورة ودي تتغطى بسجادة برضه ودي تتغطى بمنظر ده يا جماعة يعني الناس ما بتشبعش من الدنيا احنا عايزين احنا بقى ما نشبعش من الدين احنا عايزين زي ما الناس ما بتشبعش من الدنيا ما نشبعش من الدين عايزين زي ما الناس كده ما- ملهاش حق مفيش خط احمر في طموحاتها الدنيوية يبقى احنا ما عندناش خط احمر في طموحاتنا الدينية في, ح- في, في, في المقام اللي احنا عايزين نوصله في الاقبال على الله سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع لا تلهيهم مش عايزين حاجة تلهينا عن طريق ربنا يا جماعة يعني عايزين طول ما احنا ماشيين رجالة رجالة كده مفيش حاجة تلهينا عن ربنا مفيش حاجة تنسينا ربنا ابدا اوعى اي حاجة تعطلك قال الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم عارفين قصة الاية دي ايه ناس من الصحابة ما هاجروش من مكة للمدينة عشان زوجاتهم واولادهم مسكوا فيهم اقعدوا شوية طب نشوف تجاراتنا طب نشوف طب نشوف فلما تأخروا سنتين ثلاثة راحوا المدينة لقوا الاحكام نزلت والصحابة بقوا فقهاء فكادوا ان هم يفتكوا بزوجاتهم واولادهم فنزلت هذه الآية انتوا سمعتوا كلامهم ليه ما تسيبش حاجة تعطلك ابدا كنتوا اتنين من كذا شهر واحد جه واحد قال بعد الامتحانات ابقى اجي تيجي تلاقي صاحبك تقدم وتطور وسبقك ما هو انت اللي عطلت نفسك البنات يا جماعة اللي- يعني في بنات كتير جدا فوق او بنات عموما عايزين يلبسوا النقاب ولكن تلاقي البنت تقول لك لا انا مستن- مستنية ايه مستنية ليلة العمر ليلة الزفاف ليلة الزفاف اه عشان ابقى على راحتي في ليلة العمر وانت تضمني تعيشي ليلة العمر ولا ليلة العمر والله يا جماعة ده ده من الموانع الاساسية لكثير جدا من البنات على النقاب طب ليه يا اختي والاربع عرايس اللي ماتوا تحت العمارة في دمياط و... وكل البنات اللي كانوا لابسين سواريه وع... وعرايا معاهم ماتوا في ما, ت... ما... ما تتعظيش بدول والبنت اللي في ليلة فرحها رسائل كلها رسائل موت الانسان يوم ليلة الزفاف دي رسائل كتير جدا والبنت اللي ماتت على كوبري طلقة وقت تتصور وقعت في النيل والبنت اللي يوم فرحها حصل لها مس كهربائي وماتت ما كل دي رسائل وكلهن لبسوا الحجاب لا بل النقاب لبسوا النقاب ليلة زفافهم ولكن كرها وليس طوعا نقاب ابيض مغطي كل وشهم اسدال مش نقاب نينجا مغطي عينهم المتكحلة اسدال ابيض اتكفنوا فيه ودخلوا منقبات الى القبور في ليلة زفافهم طب ليه انت ما صدقت ان قلبك جه معاك الوقت قلبك معاك الوقت الحق بقى امسك بسرعة وكرر الوقت اللحظة اللي قلبك يجي معاك فيها الحق استثمر الفرصة و- وخد قرارات قوية جدا في التزامك وخد قرارات قوية جدا في دينك خد القرار النقاب فورا تضمن منك تعيش لغاية الجواز ولا ليلة الزفاف ولا حتى لو عشتي القرارات بتتغير يا جماعة والقلوب بتضعف والنفوس بتفتر عايزين نستغل لحظات النشاط بتاعتنا عايزين يا جماعة ما فيش حاجة تعطلنا ولا في اي حاجة تفتنا الشاب اللي يجي يقول لي انا انا كل ما اروح مكان آه، الاقي واحدة بتكلمني يعني ايه يا ابني اروح المحل اللي جنبنا اللي بتشتغل فيه عايزه تكلمني والشغل اللي انا فيه مش عارف مين عايز واروح لعمي في الشركه بتاعته ولا في المحل بتاعته ولا اي واحده يا ابني انت يا حبيب قلبي انت السبب والله ما هم ما احنا كلنا بنروح محلات وشركات مفيش حد بيكلمنا ولا بيبص لنا اشمعنى انت اللي بيكلموك انتوا عارفين يا جماعه قصه اه، انا عارفين ما تشدنيش يا ام هاشم ولا مش عارفينها مش عارفينها الست اللي كانت متشكله مع جوزها فجوزها قعد كده في ال وبيقول يا ام هاشم لو رجعتها لي يا ام هاشم ما اعرفش هنور لك 20 فانوس ولا اعمل لك ايه فهي قاعده مستنيه عايزاه يصالحها طبعا فقعدت تتصنت كده فسمعته فقامت رايحه الاوضه بقى وما تشدنيش يا ام هاشم ما تشدنيش يا ام هي رايحه له الاوضه فهو بالظبط كده هو ما تشدنيش يا يا نفسي للمصيف ما تشدنيش يا بنتي للرجوع والانتكاس تاني ما تشدنيش يا شطار ما تش... انت اللي بتشد نفسك يا ابني انت اللي بتضحك على نفسك انت اللي ب... يا جماعه اشمعنى انت اللي وقعت في الفتنه الا في الفتنه سقطوا ولكنكم فتنتم انفسكم انت اللي بتفتن نفسك بنفسك انت اللي بتوقع نفسك بنفسك فمش عايزين حاجة تعطلنا ولا تفتنا ولا تلهينا لا تلهيهم تجارة ولا بيع اتكلمنا يا جماعة عن اربع انوار عايزينها تيجي في حياتنا نور المشكاة نور صدرك الخالي من الشهوات نور الكوكب الدري نور قلبك الخالي من الشبهات نور المصباح نور الفتيلة نور الفطرة المنير المنيرة المضيئة المنورة نور القرآن نور الزيت المتصل بقلبك وبينور قلبك وبيمثل مدد ايمان قلبك اربع انوار قصادها اربع ظلمات او كظلمات في بحر لجي بحر عميق في بحر بيوصل عمقها ل 20000 متر تخيلوا يعني ي- 20 كيلو يعني زي من هنا لشربين بحر عميق جدا في بحر اللوجي ادي اول ظلمه ال- النور يدخل ازاي في البحر ده ينفذ للابقى ازاي يغشاه موج من فوقه موج طبقتين موج والموج بيكسر الاشعه طبعا من فوقه سحاب يعني الشمس طلعت نور الشمس جه ينزل لقى سحاب السحاب مغطي السماء يا دوبك شوية نور اللي نفذوا من السحاب نزل لقى موج الموج كسره ضعف اكتر نزل لقى موج تاني كسره اكتر ضعف اكتر نزل لقى قدامه بحر عميق مش عارف يوصل لحاجة عما كان قلبك اللي مطموس في العمق خلاص ما عادش فيه فايدة آه، من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض زي ما في قلوب نور ف- على نور في قلوب ظلمات بعضها فوق بعض مش عايزين نبقى القلوب دي يا جماعه ال- السحاب ده الشبهات شبهات ازاي تلاقي الشاب عنده شبهات من دي ازاي آه، انتوا ب... يا عم ده تشدد ده بتوع الفضائيات بيقول بتوع فضائيات ايه يا ابني على رأي احد المشايخ كان بيقول يعني كانوا بيصوروا برنامج شيوخ كبار يعني فقام جاي واحد من الشيوخ اللي قاعدين قال لهم يا جماعة البرنامج كان عن تنظيم النسلي فقال له بيقول للمذيعة يعني لو سمحتي انتوا عايزين نقول ان هو حرام ولا عايزين نقول ان هو حلال اصل لو عايزين كده او كده احنا تحت امركم وبنفس الادله خدوا بالكم بنفس الكلام احنا جاهزين لكل احنا عندنا كل احنا بتوع كله احنا دلوقتي فيسمع له اتنين ولا تلاتة بقى- ويجي لك انت بقى س- دماغه شغالة شبهات ضد الكلام بتاعك سحاب اول حجاب عن نور الالتزام ونور الدعوة السحاب بعد كده موج من فوقه موج للشهوات يا جماعة شهوات بتموج في القلب القلب بيبقى عامل زي البحر الهادر والعياذ بالله قلب في غاية الهيجان من شدة الشهوات اللي جواه قلب محزب والله مش قلب ملت- مرتاح شهوات فوق شهوات فوق شهوات الناس الوقت تحس ان هي يعني يعني بص لها بصت له حبها وحبته قال لا يا عم الشيخ ده متجوزة متجوزة طب وايه يعني متجوزة متجوزة الاتنين مش مع بعض وبعد كده والعياذ بالله وقعوا في الزنا وبعد كده اتطلقي من جوزك بقى ده احنا بنحب بعض اتطلقت من جوزها ما اتجوزهاش طب وبعدين ده بقت حامل تجهد نفسها تروح تجهد نفسها تموت في العملية وصاحبنا يروح يدور على فريسة تانية مش دي يا جماعة قصة مكررة عشرات المرات في المجتمع اللي احنا عايشين فيه وتلاقي وتلاقي الناس دي الناس دي تيجي تكلمك تقول لك انتوا انتوا عايشين كده ليه؟ انتوا انتوا بتعملوا كده ليه؟ انتوا يا اخي فكوا نفسكم وعيشوا بقى فكوا نفسكم والله في شخص ما جاي يقول لي يقول لي فك نفسكم وعيشوا قلت له طب وانتوا عايشين اما انا اشوفك عايش هبقى اقلدك والله بهت ما هو عايش في ضنك واكتئاب ليل نهار وضمكم اما ابقى اشوفك انت الاول نلت حاجة من سكة المعصية دي ابقى اجي اقلدك فيها انتوا بتعملوا انتوا متسمتين كده ليه متسمتين موج من فوقه موج الشهوات عمياء شهوات مالية قلبه من فوقه سحاب عارفين البحر اللوجي اللي هو يا جماعة عمق البحر ده الفطرة المطموسة كل معصية طمست فطرتك طبقة جديدة من الضلمة على فطرتك كل معصية بتعملها حجاب جديد بينك وبين ربنا طب ده هيوصل له نور الالتزام ازاي هيوصل له نور الكلام ازاي طب واحدة يا جماعة احنا الحجب الاربعة دي الظلمات الاربعة دي عندنا منها والله والله كل واحد عنده منها بس كل واحد بقدر غير التاني لازم تزال عشان نور الايمان يدخل قلوبنا عايزين نور الايمان لازم تزال لازم تعلن حرب على الحصن اللي مخلي في قلبك عشان الشهوات اللي جواه تستسلم عشان تقدر تسيطر على قلبك وتتمكن من قلبك بقى لازم الحجب دي تزال الاية اللي قبلها يعني تبع آية الظلمات بس نوع تاني يعني نوع تاني من اصحاب الظلمات من اصحاب المعاصي ربنا بيقول لك والذين كفروا اعمالهم ايه شوف الكلمة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ياه كلمة كسراب بقيعة دي يعني أنا- انا بفتكر فيها يعني ال- البنات اللي خارجين من عند الكوافير دلوقتي اي والله يا جماعه و- و- واللي في النادي دول والعربيات اللي قاعده تشحن على المصايف دلوقتي والناس اللي خارجه في الشوارع تعصي ربنا ب- ب- بسبب وبدون سبب وبشهوه وبدون شهوه والناس اللي والشباب اللي ماشيين بالعربيات مشغلين الكاسيت وقاعدين يعاكسوا البنات كل دول بيجروا ورا سراب يا جماعه كسراب سراب والله يا جماعه والله الدادي ده هو سراب والقهاوي سراب والمصايب سراب بقيعة القيعة دي اللي هي الصحراء اللي مفيش فيها نقطة مية اللي لو حفرت الف متر مش هتطلع نقطة مية قيعة النادي ده قيعة والقهوة دي قيعة والمصايب دي قيعة مش هتطلع سعادة والله لو حفرت فيها للسطح ما هتطلع سعادة كل دول بيجروا ورا السراب وفاكرين انهم هيطلعوا السعادة من النادي ولا من المصيف ولا من الشوارع ولا البنت اللي مديها الولد بعد بالليل ولا اللي قاعد دلوقتي بيشيت على النت مع بنت ولا اللي داخل على الس... كل دول بيجروا ورا سراب من وراء قيعة واللي بيجري ورا السراب ده بيبقى الدنيا حر وشمس وصحراء ارهاق بيقضوا حياتهم في رهق وفي الاخر حتى اذا جاءه لم يجدوا شيئا اول ما يفضل يلف حوالين ال... ولغايه ما ينال الشهوه بتاعته وفي الاخر و... ولا بالعكس ده الشهوه بتاعته زي ده ما استريحش لم يجدوا شيئا كل ده سراب ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ظلمات اهل الظلمات اللي عايشين في السراب اللي عايشين وراء السراب كسراب بايه بقيعة قيعة قلوب صحراوية قلوب صحراوية لا تمسك الماء وفي قلوب حجرية كمثل صفوان عليه تراب حجر اسود عليه تراب حجر اسود ده قلبه والعياذ بالله قلوب حجرية وفي قلوب خصبة زي الجنة ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة جنة الجنة دي قلبك الجنة دي قلبك جنة مليانة اشجار فواكه شجرة يقين وشجرة اخبات وشجرة انابة جنة وفي قلوب نورانية كوكب دري الكوكب الزجاج اللي زي الكوكب الدري قلب نوراني وفي قلوب القلوب انواع انت عايز قلبك يبقى انهي نوع وعايز قلبك يبقى انهي درجة هي دي موضوع درس الليلة موضوع درس الليلة انت عاي... عايز تصلح قلبك ولا لا شايف ان قلبك محتاج تصليح ولا لا شايف ان دي قضية خطيرة ولا لا انا انا راجل آه، لسه جديد ده انت محتاج اكتر من القديم يا جماعة مشكلة كل اللي في المسجد دلوقتي الجديد والقديم اللي بقاله عشر سنين واللي بقاله شهرين واللي بقاله يوم اللي شهدت في الالتزام وده كلهم مشكلتهم في قلوبهم مشكلة ما هو الشاب اللي بيجي مرة ويغيب عشرة ده ولا اللي يجي مرة وبعد كده ينتكس ما هو مشكلته قلبه مشكلته ان قلبه بايظ مشكلته انه مش قادر يتحكم في الشهوات اللي في قلبه البنت اللي مش راضيه تلبس حجاب شرعي يسترها دي ما هي مشكلتها في قلبها ما مشكلتنا كلنا اللي مش قادر يقوم الليل مشكلته في قلبه اللي مش كلنا يا جماعه مشكلتنا في قلوبنا عايزين نصلح قلوبنا ولا لا وفاهمين ان الموضوع محتاج مجهود ومحتاج بذل ومحتاج تضحيه ولا لا محتاج تضحيه ده ابسط مهام الدنيا محتاج مجهود يبقى الطريق الى الله مش محتاج مجهود والى ربك فارغب رغبه في قطع طريق الى الله مش محتاج مجهود فعايزين يعني يعني يعني نخرج من درس الليله ان نور الايمان لو جه هيغير حياتنا كلها وان احنا عايزين نجيب النور ده وعشان ننفذ للتوصيه العمليه في درس الليله الصيف جه يا جماعه الصيف جه والمفروض ان شاء الله ان الدرس هيبقى اكثر عملية مما كان من قبل المفروض ان احنا نخرج من الصيف ده فعلا فعلا مبنيين ان شاء الله قدر ما نستطيع يعني المفروض ان احنا ان شاء الله هنركز جدا في الفترة الجاية على التوصيات العملية وهنبقى توصيات يعني ان شاء الله باذن الله يعني يعني بتركز جدا على مسألة التربية القلبية ومسألة اصلاح القلب بحيث اللي هيمشي معانا في هذه التوصيات على اخر الصيف على قبيل رمضان هيدخل رمضان ان شاء الله وقلبه يعني يعني غير القلب الذي يعرفه فعايزين ان شاء الله باذن الله يعني يعني درس الليله طبعا اهم حاجه خرجنا بيها ان سر نور الايمان ايه يوقد من ايه من شجرة المباركة القرآن يا جماعة سر الايمان والقرآن الايمان ده عامل زي نور عينيك والقرآن ده نور العواميد انت الوقت بتشوف اهو ولكن الطريق مظلم هتشوف ازاي لازم عواميد تنور لك نور القرآن ينور لك طريقك بقى فعايزين يبقى لنا جهد مع القرآن اول حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ عشر ايات في ليلة لم يكتب من الغافلين يعني لو قريت لك عشر ايات كده اخر خواتيم الحشر ولا حاجة لا تكتب من الغافلين ومن قرأ مئة آية في ليلة كتب من القانتين مئة آية يبقى من اهل القنوت ومن قرأ الف آية في ليلة كتب من المقنطرين عارفين يعني ايه يعني يعني اللي بيقبضوا الاجر بتاعهم بالقنطار لهم قناطير في الجنة يعني ايه في واحد بيقبض المرتب بتاعه بالجنيه واحد بيقبض بالدولار وواحد بيقبض رزم رزم كل كل ورقه فيها بمئات 100 دولار او 1000 دولار او المقنطرين كده اللي بيقبضوا بالقنطار في الجنه بقى ده اللي بيقوم ب 1000 ايه طيب يعني ال 1000 ايه دول يعني مثلا الجزء ال 30 مثلا ممكن تلاقوه ي- ي- يقترب من 1000 آية. مش يعني لا اذكر بصراحه يعني ولكن اللي هي- هيلاقي الجزء ال 30 يا هيغطي يا هيقرب جدا يعني فيا جماعه يعني يعني اقل حاجه ان احنا الاسبوع ده ان شاء الله قيام كل ليله ب 100 ايه 100 ايه 100 ايه يعني ايه والله عايز 100 ايه من اول سوره البقره بقى تعيش عايز 100 آية من النص عايز 100 آية من قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق تقرا لك كده 10 سور ولا حاجة شوف انت ال 100 آية بتوعك انت عايز ايه بس لا نكتب من الغافلين دي اول حاجة يعني 100 آية والله اللي يقدر 1000 آية ده يبقى راجل عظيم يعني ربنا يعينه الحاجة التانية يا جماعة اتكلمنا المرة اللي فاتت عن تحفيظ القرآن عن حفظ القرآن هل كل واحد دلوقتي بيحفظ قرآن الصيف اخطر مشروع في حفظ القرآن اهم حاجة تعملها وتعمل ايه في الصيف حفظ القرآن تروح مسجد بيحفظ مرتين ثلاثة اتكلمنا عن مسجد الصفا مشروع مسجد الصفا اللي في طلخة قلنا ان هو بيحفظ واعتقد ان يتوزع ورق قلنا ان هم هيبدأ التحفيظ من اول بكرة ان شاء الله من اول بكرة ثلاث مرات في الاسبوع في مستوى آه، صفحة في المرة وفي مستوى ربع في المرة حاجة جميلة رائعة والله يا جماعة رائعة طيب آه، انا الصفا بعيدة عليا شوف اي مسجد جنبك شوف اي شيخ جنبك بفلوس او من غير فلوس المهم ان لازم نحفظ قرآن لازم نحفظ قرآن يا جماعة اللي يقدر يروح الصفا يقدر اللي يقدر يروح ممكن في مجمع الرحمن اعتقد ان برضه اللي يقدر يروح اي مسجد يروح الحاجة التالتة المساجد دلوقتي كلها بتحفظ قرآن بس للاطفال وبيبقى في الغالب في مساجد كتير عندها نقص في اللي بيحفظوا مش لاقي حد يحفظ طب احنا عايزين ثواب بقى احنا نفسنا في ثواب احنا طالبين جنة شوف اي مسجد جنبك بيحفظ قرآن واعرض نفسك عليهم انك تحفظ معاهم اعرضي نفسك على اي مسجد بيحفظ بنات صغيرة وتحفظي معاهم بحيث انك انت يعني تحفظ قرآن وتحفظ قرآن وتقوم الليل بالقرآن 100 آية تبقى انت راجل من اهل القرآن يبقى انت فعلا في اتصال بينك وبين كتاب الله سبحانه وتعالى يعني دي بس يعني يعني توصيات مبدئية في هذا الدرس واسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني يعينني في مسألة التوصيات العملية في الدروس القادمة لان الواحد بصراحة في ذهنه حاجات كتير جدا يعني الواحد خايف بس ان الناس تقع منه في الطريق يعني هتقع ولا هتكملوا يا جماعة طب اسمع صوتكم حتى بس طب وحدوا في اخ بيقول من سورة الملك حتى نهاية المصحف الف اية يعني الجزء 29 و 30 ان صح كلامه فجزئين في الليل حاجة جميلة والله حاجة جميلة الحاجة الرابعة في التوصيات ان يوم الثلاث والاربع والخميس ان شاء الله أر 13 و 14 و 15 يوم الثلاث يو- يوم الاثنين طيب يوم الاثنين والثلاث والاربع 13 و14 و15 فان شاء الله باذن الله يا جماعه ما نضيعش فرصه الصيام هذه الايام باذن الله سبحانه وتعالى اللهم اهدنا وارض عنا اللهم اهدنا وارض عنا اللهم اهدنا وارض عنا وعلى طاعتك اعنا اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا يا رب املأ لنا قلوبنا نورا يا رب اجعل لنا في وجوهنا نورا يا رب اجعل لنا في ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي جوارحنا نورا يا رب أنر لنا طريقنا إليك رب اجعل لنا نورا يا رب انك من لم تجعل له نورا فما له من نور يا رب انر لنا طريقنا اليك يا رب العالمين يا رب ثبتنا على دينك حتى نلقاك يا رب ثبتنا على طاعتك ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب ارزقنا توبة نصوحة تمحو بها خطايانا وتطهر بها صحائفنا وت- وتنقي بها قلوبنا وتكتب لنا بها الثبات حتى نلقاك يا رب هب لنا من لدنك رحمة تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها احوالنا وتيسر لنا بها سبيلنا اليك يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا رب يسر لنا سبيلنا اليك يا رب اشرح لنا الصدور يا رب يسر لنا الامور يا رب تب علينا توبة نصوحة تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب وفقنا واهدنا اليك صراطا مستقيما اللهم انزل هدايتك على شباب مصر وانزل هدايتك على شباب الامة جمعاء يا رب العالمين وانزل هدايتك على فتيات مصر اللهم اعنا على التوبة اليك اللهم اعنا على انفسنا فانا قد عجزنا امام انفسنا اللهم مكن لنا في قلوبنا اللهم مكن لنا في انفسنا يا رب العالمين يا رب اهدنا اليك صراطا مستقيما برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك